وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله ما زلنا مع القرآن كلام الله كتاب الله ما زلنا مع القرآن الكريم ننهل من معانيه وقفة مع آية ووقفتنا هذه وقفة مع مجموعة من الآيات تحكي لنا قصة موضوع هو الواقع في حياة كثير من الناس اسمع قول ربك جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا اسمع وركز لله اسمع وأحضر قلبك وعقلك وفؤادك ويقولون كلام ها ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون هذه الآيات قصة موضوع كامل عنك عنك وعني وعن كل الناس اسمع بدايتها وربك جل جلاله يقول لقد أنزلنا آيات مبينات سبحان الله العظيم لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم آيات موضحة آيات كاشفة آيات مبينة آيات تفضح تفضح الإنسان وتبين حقيقته اسمع كده الآيات المبينات ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين بيقولوا آمنا بالله وبالرسول وأطعنا بيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ويقولوا سمعا وطاعة ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك بعد ما قالوا آمنا بالله وبالرسول وأطعنا يتولوا وما أولئك بالمؤمنين ده مش عمل المؤمنين ده مش خلق المؤمنين ده مش عهد المؤمنين دي مش طريقة المؤمنين وما أولئك بالمؤمنين اسمع وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم تعال نشوف حكم ربنا في القضية دي في لبس الذهب للرجال في لبس النقاب للنساء تعال نشوف حكم ربنا في القضية دي في أكل الربا في ال- مخالطة النساء بالرجال في النفاق والمجاملات بالكذب تعال نشوف حكم ربنا في القضية دي وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين لو هو عارف إن الشرع هيقول له اللي هو على مزاجه هيقول له اللي هو جاي على هواه هيقول له اللي هو ع- عايزه يجي للشرع مش الدين بيقول كده اه عايز اتجوز الثانيه مش الدين اللي قال آه، هو انا عملت حاجه حرام وانا عايز حاجه حرام عايز اتطلق هو الطلاق حرام عايز اختلع هو الخلع آه، لا يجوز مش ده دين آه، آه، وهكذا وان يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين نيجي نقول في الحقوق بين الرجل والمرأة تعالوا نشوف الشرع بيقول ايه ما يجيش للشرع الا يقول مش الشرع بيقول تسمع كلامي وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين لما يكون عارف ان له الحق الشرع هيقول اللي هو عايزه الدين هيقول اللي هو على مزاجه يأتوا إليه مزنين يجي جري وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزنين أفي قلوبهم مرض شوف التساؤلات أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا ولا في قلوبهم ريبة وشك أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون أم في أفي قلوبهم مرض مرض النفاق ملأ لهم أم ارتابوا ولا شاكين أم ارتابوا عندهم ريبة وشك في الشرع أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ولا مفكرين أن الشرع هيظلمهم عشان حد يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك بل للإضراب لا مش كل ده بل أولئك هم الظالمون دول ظلمة بيظلموا أنفسهم الظالمين في قلوبهم مرض ارتابوا يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون هم دول الظالمون في المقابل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن ي- ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون يبقى على الجهة الثانية المؤمنون احنا قلنا صفات الظالمين خمسة إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون اثنين وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ثلاثة أفي قلوبهم في قلوبهم مرض أربعة ارتابوا خمسة يحيف ال- يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله هؤلاء هم الظالمون بل أولئك هم الظالمون المؤمنون على الجهة الأخرى إذا دعوا إلى الله ورسوله قالوا سمعنا وأطعنا مش سمعوا بس لا وأطاعوا سمعنا وأطعنا ثلاثة يخشون الله أربعة يتقون الله وخمسة هم الفائزون خمسة قصاد الخمسة للظالمين خمس صفات وللمؤمنين خمس صفات اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يقولون سمعنا أيوة فهمنا عرفنا آمنا سمعنا اثنين وأطعنا ونفذنا ساعة ما يجيه الأمر من أمر الله المسارعة في تنفيذ الأوامر المسارعة في قبول الأمر التلقي للتنفيذ السماع متعة ومزاج وإنما سمعنا وأطعنا ثلاثة يخشون الله ثلاثة يطيعون الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله طاعة أربعة ويخشى الله خشية ربهم آه لو تعرف بطش ربنا بيعمل ايه شوف ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد عاد كانوا دايما يقولوا من أشد منا قوة عاد المنبهرين بقوتهم الطغاة بقوتهم اللي بيفكروا ان مفيش حد في الدنيا اقوى منهم عاد كانوا ايه عايزين ايه موضوعهم ايه عاد ماذا كانوا يريدون يريدون الطغيان أتبنون بكل ريع آية تعبسون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين كيف بطش الله بهم كيف عارف كيف وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية بالهوى سخر الله عليهم الهوى سبع ليالي وثمانية أيام هوى ريح صنصر عاتية بطش ربك عشان تخاف من ربنا شوف جلس رجل يأكل مع النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكان يأكل بشماله فقال له صلى الله عليه وسلم كل بيمينك فقال لا أستطيع قال لا استطعت فما رفعها إلى فيه يعني بياكل بالشمال فالرسول قال له كل باليمين قال له ما اقدرش ما اقدرش اكل باليمين فقال له لا استطعت ان شاء الله ما قدرت لا استطعت ما منعه الا الكبر فما رفعها الى في ايده اتشلت ما, ما قدرش يرفع ايده تاني لبقه انتهت ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه ويتقيه الخشية والتقوى الاثنين ان يبقى عنده خشية بيخشى الله وعنده تقوى بيتقي الله ويتقيه بيتقي ربنا سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون التقوى عارفين التقوى ايه كتير من العلماء آه كتير من العلماء بيتكلموا عن التقوى التقوى هي كما قال أبو هريرة هل أخذت طريقا ذا شوك قال له آه قال له فماذا صنعت قال له شمرت واجتهدت قال فتلك التقوى قال له شمرت واجتهدت يعني إنسان وهو ماشي في الطريق لربنا بيخشى الله بيخاف من ربنا ويتقي الله يعني يشمر أن ساعد الجد ويتقي الأشواك اللي في الطريق يتقي الهوى ما يبقاش عنده هوى يتقي الظلم يتقي التطاول والتجاوز يتقي التقصير ما زاغ البصر وما طغى ما كذب الفؤاد ما رأى يبقى الإنسان هو ماشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى ماشي على مقتضى مراد الله منه لا على مقتضى مراده هو من الله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون ده الفوز العظيم وخذ الآية اللي الوقفة من أجلها وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون أقسموا بالله جهد أيمانهم يعني أقصى أيمان قدروا عليها جهد أيمانهم بكل طاقتهم على القسم أقسموا لئن أمرتهم ليخرجون لو قلت لهم اخرجوا هيخرجوا قالوا والله العظيم لو قلت لنا اخرجوا هنخرج اقسم بالله لو قلت لنا هنخرج هنخرج والله لو قلت لنا هنخرج هنخرج وربنا لو قلت لنا نخرج نخرج واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم امر بس بس انت قول هننفذ فورا لئن امرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا ما تحلفوش طاعة معروفة عارف لما واحد يجي يقول لك انت بس اطلب اؤمر والله اللي تقول عليها نفذه والله اللي انت عايزه تقول اسكت اخرس ما تحلفش ما تحلفش بلاش دوشة عارفينك كذاب اكيد عايز حاجة هي دي واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة اللي جاي ربنا اللي ربنا يحلف يا رب وعزتك وجلالك انا اريد ان اتوب والله يا رب انا بحبك والله يا رب انا عايز ابقى كويس والله يا رب لا تقسموا ما تحلفش بس بس بس هس هس اسكت ما تحلفش ما تتكلمش كتير عارفينك إنا جربناك مرارا يا عبدي يا خائن جربناك مرارا فوجدناك غدارا أكيد وراه حاجة عارف لما تلاقي ابنك جاي يتملقك كده وقاعد جنبيك يقول لك ده انت احسن اب في الدنيا ده انت طيب قوي انت ياما اديتني تقول له ها عايز ايه قول قول قول قول اكيد ورا الكلام ده حاجه هي دي واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجون قل لا تقسموا ما تحلفوش طاعة معروفة عارفينكم حاجة من اتنين يا إما لكم الحق لأنها وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ولا خايفين أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله عارفينكم صورتكم واضحة هي دي الآية الكاشفة بتكشف نفاق المنافقين بتوضح لعب الناس اللي بتلعب بالدين بتوضح تهريج الناس اللي بتحاول تخدع رب العالمين بتبين سلوك وسبل وطرق التواء الذين يلعبون بالدين وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون هي دي القضية من الآخر إن أحيانا واحد بيحلف وجواه بيكذب لسانه والمشكلة الكبيرة إنه بيحلف وبيقول وربنا سبحانه وتعالى سامع لسانه وشايف قلبه فالله يعلم أنه كذاب ربنا شايف قلبك وشايف دماغك بتخطط لإيه وراسك بتفكر في إيه واتجاهاتك أنت بتعمل كده ليه ربنا شايفك وسمعك وسبحان الله العظيم هتخادع مين هتمكر على مين هتلعب على مين ده ربك سبحانه وتعالى كل شيء عنده واضح يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين من دونه لا يقضون بشيء اسمع تاني وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة طاعة معروفة بيقولوا هنغرق ربنا بيقول لهم الطاعة دي معروفة إنها جاية على هواكم يقول إن أنا هصلي أو إن أنا جات له عمرة ببلاش آه أطلع عمرة عشان ببلاش لو هتدفع من جيبك ما انتش رايح يقول جات له عملوا مسابقه في القران الاسئله فقال يجاوب ويدور اه عشان هناخد فلوس لو هتقرا القران لربنا مش هتقرا لا تقسموا طاعه معروفه احنا عارفين الطاعه دي ليه طاعه معروفه ان الله خبير بما تعملون اخي حبيبي اصدق الله يصدقك ابدأ بقى الصدق اتق الله واصدق مع ربنا عشان ربنا يصدق معاك اخوتي في الله احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته